سينما سوم سينما سوم بودكاست الرواق برنامج ثقافي فني نستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الثقافة والفن الرواق الرواق مع لما طيارة
هو واحد من أهم المؤلفين والموسيقيين العرب في جعبته عشرات الأعمال الموسيقية التي وظفت في الدراما التلفزيونية والسينمائية نذكر منها مسلسل هوانم جاردن سيتي وفيلم الكتكات وعصافير النيل وفيلم مواطن ومخبر وحرامي ضيف الرواق هو الفنان المصري العالمي الدكتور راجح داوود يا روايح الزمن الجميل هفهفي
آه، مساء الخير دكتور راجح سعيدة جدا أنه أنت ضيفنا اليوم بالرواق
مساء الخير يا أستاذة لما آه، أنا سعيد بتسجيل الحوار ده معاكي الحقيقة حاب- حابة أبدأ معك ال- الحوار من الحفل الذي أقيم آه، مؤخرا آه، في دار الأوبرا آه، اللي عزفت فيه آه، بعض من مقطوعاتك الموسيقية ومؤلفاتك وقبلها كان في حفل باسكندرية ولاقى إقبال شديد من الجمهور آه، بحسب الصحافة برأيك آه، رغم يعني تدني أو تراجع الذوق العام في الموسيقى وانتشار آه، موسيقى المهرجانات كيف تصمد الموسيقى الجادة والنخبوية وتلقى كل هذا الإقبال من الجمهور؟
آه، طبعا آه، أنت عارفة إن مصر يعني تعداد سكانها أكتر من 100 مليون آه، والتنوع آه، في ال 100 مليون في تنوع كبير جدا في ثقافة آه، مجموعات كتيرة مختلفة آه، لذلك مصر بتلاقي آه، حاليا يعني بتلاقي موسيقى المهرجانات أو ما يطلق عليه موسيقى المهرجانات بتمثل قطاع وثقافة معينة ال- الموسيقى ال- الموسيقى الطرب وال- آه، بتمثل ثقافة طبقة أخرى آه، موسيقى ال- الموسيقى الشبابية والأغاني الجديدة بتمثل أيضا قطاع وأيضا آه، في قطاع بيستهويه ال- الموسيقى ال- السيمفونية أو الكلاسيكية أو الموسيقى العالمية وده برضو أيضا آه، قطاع آه، آه، ف- فأنا أعتقد أنه آه، يعني الإقبال اللي كان موجود على ال- الحفلتين اللي كانوا في اسكندرية أو في في القاهرة في الأوبرا هو كان من قبيل يعني آه، قطاع معين بيهتم بموسيقى آه، مكتوبة حديثا أو بلغة آه، سيمفونية وفي نفس الوقت بتحمل ملامح بتحمل آه، ملامح آه، خاصة بشخصية مصرية يعني آه، فانا بس يعني انا بعتقد انه ده ال- ده ده السبب انه آه، خصوصا ان في هذا المجال الحقيقه مجال الموسيقى السيمفونيه المصريه او العربيه بشكل عام هو مجال يفتقر الى ال- الكم آه، ان احنا لسه آه، بن يعني ال- المجال ده جديد علينا كمصريين وكعرب طبعا مصر اقدم آه، بلد يمكن دخل فيها ال- هذا النوع من الموسيقى في الثلاثينيات من القرن اللي فات لكن آه، رغم كده برضو ده مش آه، مش وقت كافي آه، الموسيقى الكلاسيكية في أوروبا بقى لها أكتر من 300 سنة يعني
بالعودة للأعمال السينمائية والتأليف الموسيقي حضرتك بتستخدم أو تؤلف موسيقيا سوليست لآلة الفلوت وال pan flute والوتريات وأحيانا البيانو لكن في عندك أعمال مميزة مثل هي ودافنشي عصافير النيل كنت عامل السوليست لآلة القانون بأرض الخوف كمان كان شيء مميز جدا أنه كانت الأوركسترا كلها من آلة التشيلو بالإضافة للصوت البشري هل نوع الدراما أو قصة العمل هي اللي بتفرض عليك استخدام آلة معينة بعينها يعني أو هذا الأمر يرجع إلى ذوقك وإحساسك كفنان الموسيقى هي روح الفيلم و... والفيلم بلا موسيقى بيبقى زي جسد بلا روح فلازم الروح دي تستمد من الماده الدراميه بتاعت الفيلم ده اساسا طبعا بصفه عامه اقدر اقول لك كده ان الالات الشرقيه او الالات المحليه سواء في مصر او اي الات محليه في اي بقعه من بقاع العالم هي غير كافيه لتاديه وظيفه البعد الدرامي اللي ممكن يخلقوا صوت اوركسترا صغير او كبير او اي نوع من الاوركسترا السيمفوني يعني احنا مثلا احنا الموسيقى بتاعتنا في الشرق عموما هي موسيقى لحنيه بحته بتهتم باللحن لكن ما بتهتمش أو, او او او او هي دي يعني هي دي صفتها القيمه الجماليه اللي فيها هي قيمه الجماليه للحن ولذلك الموسيقى عند المصريين وعند العرب بشكل عام في معظم الاحيان بتعني, بتعني الغناء على مستوى الناس الموسيقى بتبقى يعني بيعبروا عنها بالغناء عكس الموسيقى في في اوروبا اللي هي برضو ابتدت بالالحان لكن اخذت عبر النهضه الكبيره اللي حصلت في, في اوروبا ولغايه النهارده اخذت ابعاد اخرى هي اللي احنا بنسميها يعني البعد الدرامي فبقى الاساليب ال counterpoint وال harmony يعني السؤال اللي بيتوارد لذهني هل حضرتك لما بتكتب الموسيقى التصويريه للعمل هل تقراه ام تشاهده يعني هل تكتفي بالورق سواء كان العمل تلفزيوني او سينمائي اولا في فرق طبعا بين الكتابه للدراما التلفزيونيه او السينما الدراما التلفزيونيه زي ما حضرتك عارفه بتعتمد على حلقات كتيره يعني 30 حلقه واحيانا بيبقوا كمان 60 حلقه جزء اول وتاني الى اخره فطبعا مفيش مؤلف موسيقي هيقعد يتفرج على 30 حلقه عشان يعمل موسيقى ولكن في بيبقى يعني اللي بيعمل ميكساج او الاعداد للموسيقى في الفيلم هو بياخد المسل في اسف في المسلسل بياخدوا يلخصوا في مجموعة حاجات هي بتبقى الاتجاه العام لطبيعة المسلسل قد يكون مثلا مسلسل رعب أو مسلسل عاطفي أو مسلسل حب أو او مسلسل فيه اكشن وحركه او thriller او يعني فبيحاول يلخص ال items المهمه في notes كده اهو المؤلف الموسيقي بيشتغل عليها ويقعد المؤلف الموسيقي يعمل مقطوعات مختلفه الطول في في ال في ال items اللي بي اللي هي يعني المسلسل اللي هي بتعبر عن روح المسلسل وبعد كده بعد ما بتتالف الموسيقى بياخد المعد ده الموسيقى ويسمعها ويقعد بقى يختار ايه الاجزاء المناسبه للمشاهد اللي عنده آه انما السينما لا السينما لازم آه آه بتتقاس بالمتراج بعد يعني التقليدي جدا انه الموسيقى هي اخر مرحله من مراحل ال- اخر مرحله فنيه في الفيلم يعني آه، بيكون الفيلم آه، انتهى آه، آه، تصوير ومونتاج و- و- و- و- وحتى ص- وصوت الى اخره وبتبقى متبقيه بس في ال- آه، وضع الموسيقى عليه آه، في معظم الاحيان او في اغلب الاحيان ال- الشكل الطبيعي يعني انه المؤلف الموسيقي بيشوف الفيلم مع المخرج آه، في كذا قعده و- ويختاروا يتناقشوا يتناقشوا على روح الفيلم وروح الموسيقى والاماكن وضعها والتايمينج حتى بالدقيقه والثواني آه، وبيروح المؤلف الموسيقي بيشتغل على هذا ال- آه، على هذا الشكل في بعض الاحيان القليله آه، ال- الموسيقى ممكن تتكتب من روح السيناريو نفسه يعني يعني ال- الواحد يقرا السيناريو ويعمل الموسيقى وبعدين آه، يبتدي يشوف ال- الفيلم ويختار الحاجات المناسبة للمشاهد المختلفة بس عادة النوع ده آه، يعني بيكون بت- بت- الفكرة فيه انه السيناريو نفسه نفسه يكون بيعتمد على مصادر أدبية أو روايات أدبية آه، زي مثلا آم، أفلام آه، اتعملت آه، على روايات لابراهيم اصلان زي عصافير النيل او الكيت كات الى اخره او سارق الفرح لخيري شلبي مثلا وفي طبعا افلام ما يعني ما, ما ينفعش فيها ال- الورق فيها ما يبقى مش مفيد للمؤلف الموسيقي قد ما مشاهدته للفيلم تبقى مفيدة زي الأفلام ال thriller ال thriller أو الأفلام اللي فيها أكشن أو غموض أو الأفلام الكوميدية بالعكس دي, دي لازم تتعمل يعني على الصورة آه، ول- وحتى يكون المونتاج بتاعها ديفينيتيف لكن عموما يعني آه، آه، ده وارد وده وارد ول- ولكن النسبة الأعظم طبعا الموسيقى بتتعمل آه، على الصورة وبعد مشاهدتها
ابقى على تواصل مستمر وبودكاست الرواق لا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات في حينها
آه، عملت مع المخرج داود عبد السيد آه، في معظم أفلامه آه، بدءا من فيلم الكيتكات آه، ما هو السبب باستمرار هاي العلاقة العمل هل هناك كيمياء فنية فيما بينكما؟
يعني ممكن آه، ممكن حضرتك تقولي نوع من الكيمياء الفنية بس أنا ما ما أعتقدش إن هي نوع من الكيمياء الفنية أنا أعتقد إن هي آه، يعني ت- ت- الأفكار تتلاقى وتتقاطع ثم تتلاقى مرة أخرى آه، و وح- و- وال- وح- والانتماء للتجربة الجديدة أو الجرأة يعني أفلام داود عبد السيد فيها جرأة آه، أنا بدعي إن أنا كمان آه، حتى في أعمالي الخاصة اللي ملهاش دعوة بالسينما أو الميديا خالص بدعي بدعي إن أنا يعني أو أو أنا دايما بحب أبقى جريء و و- واستخدم حاجات آه، ما عملتهاش قبل كده وما بيهمنيش آه، آه، يعني ما بيهمنيش النقد حتى لو كان آه، نقد سلبي انما آه، ب ب يعني ايه بتعلم من اللي انا بعمله يعني اظن كده هو واظن انه فنانين كتير كده يعني دايما طول الوقت بيجربوا حاجات ويتعلموا منها قد تنجح وقد تفشل آه، لكن الفشل في حد ذاته ما بيهمنيش وعشان ما بيهمنيش بيديني مساحة أكبر إن أنا أكون أكثر جرأة آه، بالإضافة لأن أفلام داوود عبد السيد نفسها هي بتتسم بالجرأة و- والمغامرة وأحيانا الجنون يعني قبل ما أقفل معك لازم أكيد نحكي على مسلسل هوانم جاردن سيتي هذا العمل كان كتير له جماهيرية بسوريا ومعظم الناس حتى اليوم يحفظون شارته وكلمات الأغنية آه تقريبا هو العمل الوحيد اللي حضرتك عامل فيه آه جينيريك آه بصوت بشري آه باقي الأعمال آه كلها هي مؤلفات موسيقية فقط للآلات هل برأيك هذا السؤال وأنت دائما تقول أنني أنا لم أستطع أو لم أعرف تسويق نفسي هل برأيك العمل للدراما التلفزيونية من خلال شارة موسيقية مغناة هو يسهل تسويق الفنان وتسويق ألحانه لدى الجمهور؟
هو للتصحيح فقط لا انا عملت يعني انا شغلي في الدراما التلفزيونيه فعلا قليل و وانا ما بحبش العمل في الدراما التلفزيونيه بشكل عام الا في حالات يعني معينه لكن الاغاني يعني في مسلسل مثلا عملته كان عن روايه نجيب محفوظ آه والأق... ال... ما انا مش فاكر الاسم بس اظن الاقدار وكان في تسع اغاني او عشر اغاني غناهم الفنان علي الحجار آه يمكن مسلسل هي ودافينشي اللي حضرتك ذكرتيه كانت كان في اغنيه او اغنيتين لريهام آه عبد الحكيم بخلاف مسلسل هوانم جاردن سيتي اللي هي فعلا زي ما حضرتك بتقولي ال ال الإشارة بتاعتها أو التتر بتاعها اللي غنته هدى عمار يعني كان يمكن لغاية النهاردة الناس بتحب تسمعه أنا ما عنديش حاجة طبعا نهائي ضد التلحين وبالعكس بحب التلحين بس المشكلة مش في كده المشكلة انه المغنيين المصريين والعرب بشكل عام بيخافوا ان هم يدخلوا في تجارب غير محسوبة يعني دايما لما بتلاقي مغني بي بينجح بشكل معين فبيتقمص هذا الشكل ويفضل فيه وما يحاولش يغيره وبيعتقد ان هو ده ال ال يعني ال انه لازم يحافظ على هذا الشكل اللي بيعجب فيه الجمهور وما وما يخرجش عنه يمكن مغنيين قليلين جدا اللي خرجوا بره هذه الدائره زي محمد منير مثلا اللي كان بيشتغل مع فرقه الماني وبعدين بقى يشتغل مع اوركسترا وبعدين بقى يشتغل مع مجموع يعني يعني متنوع وعنده الجرأه ان هو يغير دايما لاهداف فنيه وانه ما يع... وانه يعني ما يعيش في قالب واحد المغنيين التانيين بيفضلوا قوالب معينه انا ما بحبش مش ما بحبش حتى ما بعرفش ادخل في اي قوالب من القوالب انا بعمل اللي ما, ما ارتقيه انا صالح في تلحين جمله شعريه وقد انجح وقد ما انجحش بس مثلا في التجربه بتاعت علي الحجار كان هو نفسه كمغني هو مغني كبير ومهم كان مستغربها جدا وما كانش متوقع انها تنجح مع مع الناس لما راح وقعد وسمع اصدقائه قالوا له لا ده يعني يعني يعني عكس تماما عكس ما هو توقع جاله جاله رد فعل ايجابي على الحاجه الجديده اللي هو عملها فهي دي مش مشكلتي قد ما هي مشكله النمطيه في الفن واللي انا ما اعرفش ابقى جزء منها بتشكرك دكتور راجح لحضورك معنا بحلقه بودكاست ونتمنى لك التوفيق والنجاح في كل مسيرتك الفنيه شكرا كثير لك
وانا كمان بشكرك على الاسئله الفنيه والمهمه اللي انت سالتيني ليها واتمنى لحضرتك وللساده المستمعين عام جديد كله خير وسعادة شكرا
في الحلقة القادمة من الرواق سنقابل أحد أروقة الفن ممن لمعت مسيرته بأعماله فلا تفوتوا الحلقة القادمة من بودكاست الرواق كان معكم لمى طيارة في الإعداد والتقديم ووافي بوميداء في الإخراج إلى اللقاء للاشتراك ومشاركة الحلقة زيارة مدونتنا cinemasummer.blogspot.com كما يمكنكم متابعتنا عبر Castbox سينما سومر بودكاست